وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الثانوية الأزهرية والثانوية العامة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في درس من دروس مراجعة الكيمياء وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه في اللقاء السابق وما قبله راجعنا على بعض النقاط والأسئلة الهامة التي ترد في امتحانات آخر العام سواء في الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية واليوم بحول الله وقوته وتوفيقه نواصل المراجعة وإن شاء الله هنحاول النهاردة بإذن الله نلم بكل الأسئلة المهمة حتى يكون في اللقاءات القادمة إذا قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء نحاول نركز على أسئلتكم وما يرد من استفسارات وخصوصا مع اقتراب امتحانات آخر العام أسأل الله أن يوفقكم وأن يسددكم وأن يوفقنا جميعا إلى مرضاته أولا نبدأ بإذن الله بسؤال من الأسئلة التي ترد كثيرا وهي كيف تحصل على السؤال الأول بيقول لي كيف تحصل على أول حاجة بيقول لي الحديد من كبريتات الحديد اتنين الثاني الإيثانول من الإيثان الثالث الإيثيلين جلايكول من الإيثانول أول حاجة نيجي نجاوب رقم واحد إزاي نحصل على الحديد من كبريتات الحديد اتنين أول حاجة ممكن أحصل بعدة طرق الطريقة الأولى ممكن أخد FeSO4 وأسخنها إلى درجة الاحمرار اللي هي درجة 600 درجة مئوية هينحل 2 مول من كبريتات الحديد 2 إلى Fe2O3 وSO2 وSO3 يبقى أنا حولت كبريتات حديد 2 إلى أكسيد حديد 3 بعد كده باخد Fe2O3 واختزله بالهيدروجين أو بأول أكسيد الكربون عن درجة حرارة أعلى من 700 هيتحول لحديد وثلاث جزيئات H2O يبقى أنا أول طريقة للحصول على على الحديد من كبريتات الحديد 2 ان انا اخد كبريتات الحديد 2 واعمل لها تفكك او تحلل حراري بتسخينها لدرجه الاحمرار تتكون اكسيد حديد 3 وثاني اكسيد كبريت وثالث اكسيد الكبريت. الخطوه اللي بعدها اخد اكسيد الحديد 3 واختزله عن درجه حراره اعلى من 700 احصل على الحديد. ممكن اخد فلز انشط من الحديد وافاعله مع كبريتات الحديد 2 بالطريقه الثانيه. هيتحول الى ام جي اس او 4 وهيحل المغنيسيوم محل الحديد ويترسب الحديد يبقى انا عندي ذكرت طريقتين بيهم اقدر اوصل الى اكسيد الى الحديد من كبريتات حديد 2 اما بالتسخين ثم الاختزال واما بتفاعل الكبريتات مع فلز يسبق الحديد في السلسلة الكهروكيميائية فيحل هذا الفلز زي المغنيسيوم مثلا محل الحديد ويتكون MgSO4 و Fe جزاك الله خير طيب الثانية عايز أجيب إيثانول من إيثيلين أو من إيثان الإيثان ده ألكان وعشان أحول الألكان بسم الله الحمد لله وعشان أحول الألكان إلى كحول يبقى زي ما قلنا المرات اللي فاتت إن أنا الأول أحوله إلى هليد الكايل وبعدين أعمل أعمل تحلل مائي في وسط قاعدي لهيد الألكايل وتحول إلى كحول يعني هناخد الإيثان الإيثان C2H6 يبقى C2H6 هنعمل له هلجنة في ضوء غير مباشر هيتكون C2H5Cl و HCl الخطوة الثانية اخد C2H5Cl وافعله مع NaOH تحلل مائي هيتكون C2H5OH و NaCl المطلوب الأخير تكملة لده عايز بقى من الكحول الإيثيلي وهو كحول أحادي الهيدروكسيل أحصل على الإيثيلين جلايكول وهو كحول ثنائي الهيدروكسيل أعمل إيه؟ ده, ده, ده اللي هي رقم اتنين رقم ثلاثة بقى تحويل الكحول الإيثيلي إلى إيثيلين جلايكول إن أنا آخد C2H5OH وأنزع منه المية باستخدام حمض كبريتيك مركز عن درجة 180 درجة هيتكون C2H4 اللي هو CH2CH2 ويطلع H2O يبقى أنا نزعت الماء من الكحول الإيثيلي باستخدام حمض كبريتيك مركز عن درجة 180 بنزع جزيء مية من جزيء كحول ويتكون إيثيلين أو إيثين بعد كده أخد الإيثين وأدخله في تفاعل باير أظن فاكرين تفاعل باير اللي هو تفاعل الإيثيلين مع H2O و O في وجود برمنجانات بوتاسيوم ووسط قلوي يتكون كحول ثنائي الهيدروكسيل والسؤال بتتعدد صوره ان ممكن يقول لي هات كحول ثنائي الهيدروكسيل من كحول أحادي أو اللي مركب به مجموعتين OH من مركب به مجموعة OH واحدة أو يقول لي هات زي ما كتبنا في السؤال دلوقتي وزي ما جاء في الامتحان قبل كده آه إزاي تحصل على إيثيلين جلايكول من الإيثانول طيب ده سؤال من أسئلة التحويلات ننتقل إلى نوع آخر ونحاول ننوع الأسئلة النهاردة عشان نستفيد أكثر إن شاء الله في سؤال عايز صيغ بعض المركبات صيغ الأسيتون حمض البكريك ثلاثي نيتروتولوين الأسيتون يعني كيتون يعني في مجموعة كربونيل ومتصلة باتنين ميثايل يبقى ده الأسيتون أو ثنائي ميثايل كيتون هو الأسيتون حمض البكريك وعايزك تاخد بالك من حاجة من الفرق بين حمض البكريك وحمض الكربوليك حلقة بنزين متصلة ب OH كده بالوضع ده يبقى اسمه حمض الكربوليك اللي هو بنسميه الفينول لو انا خدت الفينول عملت له نيتره بالنيتره ب HNO3 هيتحول الى اللي هو الصيغه المطلوبه عندنا اللي هو حمض البكريك اللي هو او اتش و3 ان او 2 متصلين بالمواضع 2 و4 و6 فيبقى انا عندي هنا ده حمض كربوليك اللي هو الفينول وده حمض بكريك اللي هو بسميه 2 و4 و6 ثلاثي نيتروفينول أما ال TNT فهو ثلاثي نيتروتولوين يعني لو أنا خدت مركب حلقة بنزين متصلة ب CH3 ده اسمه ميثايل بنزين أو اسمه تولوين لو عملت له أيضا نيترة ب HNO3 في وجود اتش 2 اس او 4 هيديني ثلاثي نيتروتولوين اللي هو ح- حلقة بنزين متصلة ب CH3 ومتصلة ب 3 NO2 وحبيت أحط لك الاتنين جنب بعض عشان تاخد بالك من الفرق بين حمض البكريك وال TNT حمض البكريك حلقة بنزين فيها 3 NO2 والمجموعة الرئيسية OH آه، ثلاثي نيتروتولوين عبارة عن حلقة بنزين متصلة ب 3 NO2 والمجموعة الرئيسية فيها مجموعة الميثايل لأن المركب أصله تولوين أو ميثايل بنزين ده ثلاثي نيتروفينول ده ثلاثي نيترو تولوين ده اسمه حمض البكريك وده بيسمى TNT ده بالنسبة لصيغ بعض المركبات ننتقل بعد كده إلى سؤال آخر عايز احضر سلفات النشادر وسلفات النشادر اللي هي كبريتات الامونيوم وكبريتات الامونيوم تحضر بتفاعل النشادر مع حمض كبريتيك آه، H2SO4 مع 2 NH3 يتكون NH4 الكل 2 SO4 طيب نيجي بقى مع بعض إلى سؤال مهم جدا بيجي منه على الأقل جزئيتين من الأسئلة في أسئلة الامتحانات اللي هو كتابة الصيغ الكيميائية وأبدأ بمركب بيقول لي أكتب صيغة 4 بروبايل 2 بنتين أو 4 بروبايل 2 هبتين الهبت يعني سبعة والأكت تمانية هبتين يبقى في عندي سبعة كربون ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ذرات كربون رقم اتنين فيها الرابطة المزدوجة لأن الهبتين رقم اتنين يعني الرابطة المزدوجة رقم اتنين خلي بالك الرقم ده رقم الإين رقم الرابطة المزدوجة الموجودة في المركب فلما قول لي 2 هبتين يعني الهبت 7 كربون وفي رقم 2 في رابطة ثنائية واحدة سيجما وواحدة باي ورقم 4 وخلي بالك طالما انا بدأت الترقيم من هنا يبقى ما ارجعش رقم 1 2 3 واجيب 4 هنا اقول 1 2 3 ودي 4 يبقى بروبايل اللي هي C3 H7 وكمل الباقي هيدروجين بحيث أصل بكل ذرة كربون إلى التكافؤ الرباعي يبقى أنا عندي هنا رابطة واحدة يبقى فاضل ثلاثة وهنا ثلاثة يبقى فاضل H واحدة هنا فيها ثلاثة يبقى فاضل لها H ثلاثة يبقى هنا في H هنا اتنين بس يبقى H2 وهنا اتنين يبقى اتنين H ماشي ده 4 بروبايل 2 هبتين طيب لو جاب لي مركب حط لي الصيغه وانا عايز اسميه يعني C2 الاول هنقول CH3 CH C2H5 CH2 CH2 CH C2H5 CH3 لو حبيت اسمي مركب زي ده اعمل ايه اول حاجة المفروض ان احنا نحدد اطول سلسلة تعالوا نشوف اطول سلسلة فين هل اطول سلسلة ومن واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة
طيب دي حاجة أو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة طيب برضو نشوف أطول تاني هنا أنا لازم أ- أ- أ- أمشي من هنا وبعدين أشوف الكربون هنا في كام كربون اتنين وهنا في اتنين يعني ما تخدعش في دي عشان C2 وأفكرها C واحدة دي اتنين كربون يبقى هنا اتنين كربون يعني واحد واتنين وبعدين تبقى تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى أطول سلسلة عندي هتبقى نمسح الأرقام دي ونشوف مع بعض أهو خلي بالك هيبقى الأرقام دي كلها اللي اللي هتمشي معايا السلسلة الأطول هي السلسلة اللي فيها مجموعتين الإيثايل يبقى دي واحد واثنين ودي ثلاثة وهنا أربعة خمسة ستة وهنا الكربون رقم سبعة وثمانية يبقى المرا... السلسلة الأصلية أها فيها 8 كربون يعني أوكتان طيب ومتصل بالسلسلة الرئيسية مجموعتين ميثايل ادي سي اتش 3 وسي اتش 3 يبقى ثنائي ميثايل يبقى المركب ده ثنائي ميثايل اوكتان طيب ال- ال- مجموعة الميثايل الأولى والثانية في الكربون رقم كام وكام؟ واحدة في الكربون رقم ثلاثة وواحدة في الكربون رقم ستة طيب حد من أبنائنا يقول لي طب اشمعنى رقمت من هنا؟ طب أنا ممكن أرقم من هنا أقول له تعالى نشوف مع بعض لو رقمت من هنا يبقى دي واحد واثنين ودي رقم ثلاثة أربعة خمسة ستة هتبقى برضه في ثلاثة وستة يعني لو أنا ماشي كده تبقى دي في رقم ثلاثة ودي في رقم ستة ولو مشيت من هنا هتبقى دي رقم ثلاثة ودي رقم ستة إذا الاتنين يستووا يبقى أكتب ثلاثة وستة ثنائي ميثايل أوكتان يبقى المركب ده طريقة تسميته أول حاجة بحدد أطول سلسلة من ذرات الكربون المتصل النقطة الثانية أحدد الفروع المتصلة بالسلسلة النقطة الرابعة أرقم وأسمي السلسلة الأصلية وبعد كده أسمي الفروع فالسلسلة الأصلية عندي 8 كربون تبقى أوكتان الفروع عندي ميثايل وميثايل يبقى ثنائي ميثايل الأر- الميثايل الأولى في رقم 3 والميثايل الثانية في رقم 6 يبقى 3 و6 يبقى المركب 3 و6 ثنائي ميثايل أوكتان طيب مركب تاني أخير وبعدين نشوف أسئلة أخرى لو أنا عندي CH3 CH CH2 CH3 وعايزين نسمي المركب ده لو بصينا مع بعض نفس النظام كل اللي حصل بالظبط ان انا بدل ما كنت كاتب C2H5 كتبتها CH2CH3 ويبقى عندي اطول سلسلة همشي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة او امشي كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة يبقى اطول سلسلة عندي اهي يبقى الخطوة الأولى بحدد أطول سلسلة وأشوف عدد ذرات الكربون فيها كام أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة يبقى هبتان الخطوة الثانية أشوف الفروع المتصلة بالسلسلة أدي الفرع الأول وأدي الفرع الثاني الفرعين ميثايل يبقى ثنائي ميثايل يبقى أنا أول حاجة حددت أطول سلسلة واسم المركب فيها الخطوة الثانية حددت عدد المجموعات الفرعية واسمها الخطوة الأخيرة أحط أرقام ال- الكربون المتصل بالفروع يعني هنا دي رقم واحد واثنين يبقى الفرع الأول متصل بالكربون رقم ثلاثة والفرع الثاني متصل بالكربون رقم خمسة يبقى ثلاثة وخمسة ثنائي ميثايل هبتان يبقى المركب اللي قدامنا ده اسمه ثلاثة وخمسة ثنائي ميثايل هبتان طيب يعني نش- نبعد عن العضوية شوية وتعالوا نشوف سؤال من الأسئلة المهمة لو أنا عندي سؤال زي كده بيقول لي مثلا تفاعل النيتروجين مع ثلاثة هيدروجين يديني 2 NH3 ودلتا اتش سالب يقول لي أول حاجة أول صيغة للسؤال هنا يقول لي ما هي أنسب الظروف للحصول على أكبر حصيلة من غاز النشادر ودايما يعني نقول ان آه، فهم القضية مهم جدا ويعني آه، يعني ايه انسب الظروف للحصول على اكبر حصيلة من غاز النشادر ايه معنى السؤال معنى السؤال كأنه عايز يقول لي ما هي العوامل التي تجعل التفاعل أنشط ما يمكن في الاتجاه الطردي يعني كيف تجعل هذا التفاعل يسير دائما في الاتجاه الطردي ليكون نشادر ولتكون لتكون كمية النشادر أكبر ما يمكن يعني عايز أزود التفاعل في هذا الاتجاه هذا هو معنى السؤال يعني فهمنا السؤال ممكن إن شاء الله نجاوب إجابة مضبوطة طيب أنا عايز أزود غاز النشادر طب عشان أزود غاز النشادر أنا بعالج القضية بتاعت قاعدة لو شاتيليه ديت من ثلاث زوايا الأولى أتعامل مع التركيز الثانية أشوف الضغوط الثالثة أشوف درجة الحرارة التركيز الضغط درجة الحرارة عن ثلاث عوامل بتؤثر في قاعدة لو شاتيليه بتؤثر في كمية الغاز الناتج العامل الأول التركيز العامل الثاني الضغط العامل الثالث درجة الحرارة طيب نيجي نشوف العامل الأولاني العامل الأولاني اللي هو التركيز أنا عايز أزود النشادر عايز أزود الكفة دي عايز أزود كفة النواتج يبقى لازم عشان أزودها أزود كافة المتفاعلات يبقى أول حاجة زيادة تركيز N2 طيب النقطة الثانية زيادة تركيز H2 النقطة الثالثة سحب النشادر الناتج باستمرار ما انا كل ما اقلل النشادر يبقى ده بقى اكتر فيشتغل في الاتجاه الايه الطردي الثلاثه دول عالجت محور واحد او نقطه واحده من الموضوع هي التركيز عشان ما انساش حاجه طيب ايضا اشوف الضغط الضغط انا عندي هنا عدد مولات المتفاعلات أربعة وعدد مولات النواتج اتنين وأنا عندي الضغط يؤثر في التفاعلات الانعكاسية ويؤثر في الاتزان إمتى؟ لما يكون المتفاعلات والنواتج غازات لما أكون بستخدم غازات ولما يكون حجم المتفاعلات أو عدد مولات المتفاعلات لا يساوي عدد مولات النواتج حجم المتفاعلات هنا 4 مول حجم النواتج 2 مول يبقى الضغط يؤثر إذا الضغط له تأثير طيب الضغط له تأثير كيف يكون تأثير الضغط؟ قلنا أن الضغط بيزود التفاعل في الاتجاه الأقل في الحجم يبقى لما أزود الضغط هيزيد ناحية الأقل في الحجم مين الأقل في الحجم هنا؟ غاز النشادر 4 2 مول ناتجين من 4 مول إذا كل ما أزود الضغط هيزيد غاز النشادر يبقى العامل الرابع زيادة الضغط وخلي بالكم العامل الرابع بمثابة الثلاث عام- عوامل الأولى لأن العامل الرابع بيتكلم عن الضغط والثلاثة دول بيتكلموا عن التركيز طيب نيجي بعد كده لدرجة الحرارة درجة الحرارة أعرفها إزاي تفاعل حاجة من اتنين إما طارد delta H سالب وإما تفاعل ماص delta H موجب طيب ت- هنا التفاعل delta H سالب خلي بالك دي إشارة سالب يعني التفاعل طارد التفاعل طارد يعني الحرارة أحد النواتج يعني لو زودت الحرارة هيرجع ناحية المتفاعلات إذا أخفض درجة الحرارة خفض درجة الحرارة قبل ما أترك السؤال ده في نقطة أنا قلتها وعايز أكد عليها شوية أنا قلت وأنا بتكلم دلوقتي خلي بالكم إن الثلاث عوامل دول بمثابة الرا- العامل الرابع أو بمثابة العامل الخامس يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو افترضنا جه في الامتحان قال لي أذكر ثلاث وسائل أو ثلاث ظروف يمكن بها زيادة كمية النشادر ما ينفعش ان انا اجي اعد له الثلاثه دول على انهم ثلاث نقاط لانهم كلهم بيعالجوا قضيه واحده قضيه التركيز يبقى لما يجي يقول لي اذكر عاملين او ثلاثه او او عامل واحد يبقى لما يقول لي عاملين يبقى اشوف التركيز والضغط او التركيز والحراره واشوف بيأثروا ازاي فهنا لو قال لي اذكر ثلاث عوامل يبقى اقول له رقم واحد زياده تركيز المتفاعلات وسحب الناتج ده نقطه واحده زيادة تركيز المتفاعلات وسحب الناتج واذكرها في نقطة واحدة النقطة الثانية زيادة الضغط النقطة الثالثة خفض درجة الحرارة يبقى لو عايز مطالبني بقى بقى خلي بالك يعني ما ينفعش يكون عاملين في نقطة واحدة واكررهم على انهم اجابتين يعني يقول لنا رقم واحد زيادة تركيز النيتروجين رقم اثنين زيادة تركيز الهيدروجين الاثنين دول اسمهم زيادة تركيز المتفاعلات ماشي وسحب الناتج ده أحد عوامل التركيز أيضا في التركيز في النواتج يبقى زيادة تركيز المتفاعلات سحب الناتج زيادة الضغط خفض درجة الحرارة طب تعالوا نشوف تفاعل من نوع جديد في حاجة مختلفة شوية عن ده لو خدنا تفاعل النيتروجين مع الأكسجين لتكوين أكسيد النيتريك لو قلت N2 زائد O2 هيدينا 2 NO و delta H موجب وعايز كيف احصل على اكبر كميه من اكسيد نيتريك ومعلش هنخلي التفاعل تفاعل انعكاسي عشان انا بتكلم عن تفاعلات انعكاسيه طيب عايز أكت أكبر يعني الظروف أو أنسب الظروف لزيادة NO لو بصيت كده هجد فيه اختلاف بسيط إيه هو؟ عندي التركيز مفيش مشاكل فيه عندي delta H موجب عن تفاعل ماص لكن لما أجي أتكلم عن الضغط يا شباب هبص كده هلاقي عندي المتفاعلات 2 مول والنواتج 2 مول يبقى حجم المتفاعلات يساوي حجم النواتج وأنا بتكلم دلوقتي قلت عشان الضغط يؤثر في عندي شرط من الشروط أن يكون حجم المتفاعلات لا يساوي حجم النواتج هنا حجم المتفاعلات يساوي حجم النواتج إذا زيادة الضغط لن تؤثر ولن تغير الموضوع يبقى أنا عندي عاملين اثنين فقط هنا عامل التركيز اللي هو زيادة N2 وزيادة O2 وسحب NO من حيز التفاعل وعامل درجة الحرارة يبقى لو عايز أف- افردهم اقول زياده N2 زياده O2 سحب NO وبعد كده اشوف درجه الحراره التفاعل ماس يعني الحراره احد المتفاعلات اذا لما ازود الحراره هزود كميه NO يبقى انا عندي هنا اول نقطه زياده تركيز المتفاعلات النقطه الثانيه زياده تركيز او سحب الناتج خلي احنا قلنا زياده تركيز متفاعل جمعنا يعني بدل ما اقول زياده تركيز N2 وارجع اقول زياده تركيز O2 جمعتها في نقطه واحده قلت زياده تركيز المتفاعلات اللي هي N2 و O2 النقطه الثانيه سحب اكسيد النيتريك باستمرار من حيز التفاعل النقطه الثالثه زياده درجه الحراره زيادة درجة الحرارة اتصال السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أنا محمد سعد الناصر في محافظة المنوفية يا أهلا وسهلا يا محمد ربنا يبارك حياكم فيك.
الله عز- على هذا البرنامج تكرارا برضو أنا بشكركم على البرنامج الطيب المبارك اللي بيفيدنا جميعا والله آه، ساريا يعني آه، أنا كنت بقترح اقتراح إن مثلا في آخر الحلقة يبقى في سؤال مثلا آه، للجميع يعني يبقى في تفكير يعني خلاص آخر الحلقة.
لا نبدا نعدك يا محمد نبدا من النهارده وفي نهايه الحلقه ان شاء الله هطرح سؤال ويجاب عنه في الحلقه القادمه باذن الله أيوة، أيوة.
وجزاك الله خير على الاقتراح الجميل يا محمد ربنا يبارك فيك أيوة، آه.
النهارده انتظر في اخر الحلقه ان شاء الله قبل ما اخلص هدي سؤال فيه تفكير ونركز فيه سو- سوا ونحله مع بعض المره الجايه ان شاء طب الله انا عندي مساله دلوقتي تحت امرك حبيبي المساله بتقول عند احتراق عينه ايوه كتلتها 1367 من 1000 1367
67 من 1000 من ألف جرام نعم من مركب عضوي يتركب من عناصر الكربون والهيدروجين والأكسجين تمام
في وفرة من غاز الأكسجين تمام آه، هتكون ال- هت آه، تكون تكون 3 و2 من 1000 اه جرام من CO2 تمام و1 و64 من 100 من H2O تمام احسب الصيغة الكيميائية لهذا المركب العضوي خلاص تمام حضرتك حاضر هنا يا حبيبي وجزاكم الله خيرا وإياكم.
طب الإعادة بتاعت البرنامج دي امتى يا أستاذ؟
لا هو للاسف ما فيش آه، اعاده يا محمد
يا. طب يعني ممكن اخش على النت ولا ايه برضه؟
اه ممكن تخش على تلاقي كل البرامج دي موجوده ان شاء الله جزاكم الله خيرا واياكم حبيبي شكرا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تعالوا نشوف آه، آه، سؤال آه، زميلكم محمد بيقول لي عينه من مركب عضوي ك- اداني كتله المركب العضوي واداني كتله ثاني اكسيد الكربون الناتج وكتله ال- ال- الهي- البخار الماء الناتج انا عندي حرق المركب العضوي المركب العضوي فيه كربون وهيدروجين لما اجي احرقه مع الاكسجين بيتكون CO2 و H2O انا كتلة المركب واحد تلاتة ستة سبعة جرام طيب انا بعمل ايه عشان اوصل لصيغة المركب العضوي عاي... عشان اوصل لصيغه المركب العضوي انا الاول بشوف كتله الكربون فيه كام هو الاول المر- المركب العضوي فيه كربون وهيدروجين ولا كربون وهيدروجين واكسجين فقط يعني هفترض ان في كربون واكسجين لأن مش فاكر اخ محمد قال ايه كربون هيدروجين بس ولا كربون هيدروجين اكسجين هنشتغل على الاثنين لو انا عندي كربون وهيدروجين بس انا عندي هنا كتله CO2 بتساوي كام وثلاثة واثنين من ألف طيب بعد كده أنا عن... ده كتلة ثاني أكسيد الكربون كتلة ثاني أكسيد الكربون بتتكون من كربون وأكسجين أشوف CO2 هنا كتلة المول منه 44 جرام يبقى كل 44 جرام بتتفاعل أو بتنتج من كتلة المركب العضوي كله 1.67 واشوف 3 و2 من 100 تنتج من كام واجيب كتله الكربون ولان ال- حصل لبس في عدد ذرات الاكسجين آه، هشوف الاول دلوقتي ع- الكربون كام ومن حساب الكربون وان شاء الله بالمثال المسائل نحاول من المره الجايه يكون معانا آلة حاسبة عشان نقدر بسرعة نطلع على الأرقام الناتجة المهم يا أخ محمد بالطريقة دي تقدر تحدد كتلة آه، ثاني أكسيد الكربون قد ايه اللي تتفاعل مع نفس الكميه نفس الكلام احسبها مع الميه هجيب نسبه السي الى الاتش الى الاو في جدول بحساب الكتل نقدر من خلالها نعين كتله مين كتله الاكسجين ولان الارقام محتاجه آه، كالكوليتر دلوقتي والعمليه م- آم، مش هتحسب كده انا بقول لك بس الطريقه اللي هتحسب بها المركب وان شاء الله المره الجايه يكون معانا حتى آلة حاسبة واحنا شغالين نقدر نطلع الناتج ويقدر يستفيد ابنائنا منها ان شاء الله وانا عموما هكتب النواتج اهو بحيث ان انا احسبها واجيب لك الناتج النهائي المره الجايه ان شاء الله. المركب العضوي كتلته 1 علامه 3 6 7 ده المركب العضوي. ال- ثاني اكسيد الكربون 3 و2 من 1000 بخار الماء كتلته 1 و64 من 100. ارجو ان يكون الارقام دي مضبوطه ان شاء الله. ده ثاني اكسيد الكربون وده بخار الماء. وعايز صيغه المركب اذا كان فيه كربون وهيدروجين بس او اذا كان فيه كربون وهيدروجين واكسجين نرجع تاني الى اسئلتنا وكنا بنقول دلوقتي في قاعده لوشاتيليه لازم احدد اولا هل الضغط مؤثر ام لا هل هتكلم فقط عن التركيز ودرجه الحراره ام هتكلم عن التركيز ودرجه الحراره والضغط طيب نقطه تانية احنا عارفين ان حاصل ضرب H في OH بيساوي 10 أس سالب 14 ودي بنسميها كي دبليو وإن البي اتش بتساوي سالب لوغاريتم H والبي او اتش بتساوي سالب لوغاريتم OH طب لو أنا عملت جدول والجدول ده جه في الامتحان مرتين آخر مرة كان سنة 2006 جاب لي في أربع حاجات جاب لي اتش او اتش بي اتش بي او اتش وفي كل واحدة من الأربعة اديني حاجة واحدة يعني هنا مثلا اداني 10 أس سالب 6 هنا اداني 10 أس سالب 12 هنا اداني بي اتش بخمسة ومرة اداني بي او اتش بثمانية وفي كل مرة يديني مجهول واحد أو معلوم واحد وعايز ثلاث بدايل في رقم واحد مديني قيمة ال H ب 10 أس سالب 6 عايز او اتش وبي اتش وبي او اتش اتش ب 10 اس سالب 6 يبقى OH 10 اس سالب 8 طب انا جبت دي منين؟ من دي العلاقه H OH بتساوي 10 اس سالب 14 فلما تكون ال H 10 اس سالب 8 هيبقى ال OH ال H 10 اس سالب 6 هتبقى ال OH 10 اس سالب 8 هتبقى البي اتش هتساوي سالب لوغاريتم H يعني سالب لوغاريتم 10 سالب 6 يعني هتساوي 6 والبي او اتش هتبقى سالب لوغاريتم 10 سالب 8 يعني هتساوي 8 طيب اجي للي بعدها مديني قيمه ال OH ب 10 اس سالب 12 وعايز الاتش والبي اتش والبي او اتش هنا 10 اس سالب 12 يبقى دي 10 اس سالب 2 يبقى هنا 2 يبقى هنا 12 وخلي بالك معايا ان حاصل جمع بي اتش زائد بي او اتش بيساوي 14 هنا 5 في ال H يبقى دي 10 اس سالب 5 وهنا هتبقى 10 اس سالب 9 وهنا هتبقى دي 9 10 أس دي هنا 8 بالاو اتش يبقى بي او اتش ب 10 اس سالب 8 ويبقى هنا بي او اتش ب 10 اس سالب 6 يبقى دي 6 ودي 8 خلي بالك مجرد ما اديني واحده من الاتش عرفت الاو اتش ومجرد ما عرفت الاتش بعرف البي اتش والاو اتش بعرف البي او اتش وجدول سهل وسؤال ظريف ومضمون وكثيرا ما ياتي في امتحانات اخر العام ان شاء الله. طيب نيجي لسؤال تاني أنا عندي Ka بتساوي ألفا تربيع في C مين Ka ومين ألفا تربيع ومين C Ka اللي هي ثابت تأين الحمض ألفا اللي هي درجة أو نسبة تفكك الحمض C اللي هو تركيز الحمض فلما يجي يقول لي حمد خليك واحد من عشرة مولر درجة تفككه تلاتة في المية احسب ثابت تأين الحمض على طول مجرد ما يطلب مني ثابت تأين الحمض اللي هو Ka مديني درجة تفكك 3% يعني 3 من 100 ومديني C اللي هي التركيز بواحد من 10 مولر وعايز Ka يبقى زي ما اتعودنا تعويض مباشر Ka بتساوي الفا تربيع في C Ka هتساوي الفا 3 من 100 تربيع في C اللي هي 1 من 10 يبقى 3 في 10 أس سالب 5 ده اللي هو درجة تفكك أو ثابت تأين الحمض يبقى تاني بقول إن أنا ب- باخد القانون Ka اللي هو ثابت التأين بيساوي ألفا اللي هي درجة تفكك تربيع في C اللي هو تركيز الإيه تركيز ال- الحمض آه على طول بعوض في القانون وأقول كي إيه بتساوي ألفا تربيع سي ألفا تربيع يعني 3 من 100 تربيع يعني 3 في 10 أو سالب 4 في 1 من 10 يعني 10 أس سالب 1 يبقى 3 في 10 أس سالب 4 في 10 أس سالب 1 يعني 3 في 10 أس سالب 5 طيب ننتقل إلى سؤال تاني نرجع بقى للكيمياء العضوية بعدنا شوية ونرجع للكيمياء العضوية تاني لو عايز أحصل على الميثان من كربيد كالسيوم الميثان من كربيد كالسيوم على طول خلي بالكم انا دايما بقول ايه كربيد الكالسيوم ليه في الكيمياء العضويه معادله واحده اللي هي معادله تنقيط الماء على كربيد الكالسيوم يعني هاخد كربيد الكالسيوم اللي هو سي اي سي 2 وتنقيط ماء عليه هيدينا C 2 H 2 و Ca OH الكل اتنين كده جبنا الاستيلين او الايثاين اخد الاستيلين اللي هو C 2 H 2 واعمل له هيدره حفزيه في وجود اتش 2 اس او 4 و اتش جي اس او 4 ودرجه 60 هوصل الى الاسيتالدهايد او الايثانال هاخد الاسيتالدهايد اللي هو سي اتش 3 سي اتش او واكسده يتحول إلى حمض أسيتيك قبل ما أكمل هقف نقطة هنا وأجاوب سؤال يدور في ذهنك الآن تقول لي طب أنا هعرف الكلام ده إزاي؟ يعني إيه عرفني إن أنا همشي في أنا أقول لك بسيطة أنا ببص الميثان وقلت أحاول أرتب أفكاري أفهم السؤال وأرتب الأفكار هحل الميثان إحنا بنحضره منين؟ من أسيتات الصوديوم من حمض الخليك أو حمض الأسيتيك اه طيب اذا خلاص رتبت في ذهني ان انا عايز اوصل من كربيد الكالسيوم الى حمض اسيتيك طيب حمض الاسيتيك اجيبه من ال... من مين من الاستيلين خلاص يبقى اتحلت المشكله يبقى انا حددت الميثان بيجي من حمض الاسيتيك وحمض الاسيتيك بيجي من الاستيلين يبقى اذا انا عايز احول كربيد الكالسيوم الى استيلين عشان اجيب منه حمض اسيتيك عشان اجيب منه ميثان يبقى انا وصلت من كربيد الكالسيوم الى الاستيلين الى الاسيتالدهايد الى حمض الاسيتيك بعد كده اخد حمض الاسيتيك واعمل له تعادل مع ان او اتش هيدينا اسيتات صوديوم وميه بعد كده اخد اسيتات او خلات الصوديوم واعملها تقطير جاف مع ان اي اتش في وجود سي اي او حراره هيدينا ميثان وكربونات صوديوم. طيب نفس الكلام بنفس ال- ط- طريقه المعادلات لو حبيت اجيب ال- البنزين من التولوين تع- او ناخد البنز... ناخد ال- البن... البنزين ناخد نجيب الاول حمض بنزويك من كربيد كالسيوم وعشان نربط الاثنين مع بعض عايز هنا حمض بنزويك من كربيد كالسيوم حمض بنزويك من كربيد كالسيوم خلي بالك معايا اول معادله اتفقنا عليها ايه هي ان انا كربيد الكالسيوم ما عنديش معادله ليه غير معادله الميه يبقى لازم اخد كربيد الكالسيوم الاول زي ما عملنا في المثال السابق واحوله الى استيلين الخطوه الثانيه اخد الاستيلين وافكر أنا عايز أوصل لحمض بنزويك يعني عايز أوصل إلى مركب أروماتي مركب أروماتي يعني ماليش طريق أسلكه إلا إن أنا أجيب منه بنزين عطري يبقى اخد الاستيلين يبقى ما اجيش بقى اعمل هيدره في بعض ابنائنا من غير ما يفكر يشتغل هو جاب كربيد كالسيوم حول كربيد كالسيوم لاستيلين يروح على طول واخد الاستيلين عامل له هيدره حفزيه استريح فين يا عم الحاج اقف استنى حدد طريقك قبل ما تمشي فيه انت انت أنت عايز توصل لايه عايز اوصل لحمض بنزويك مين حمض البنزويك ده مركب اروماتي مركب اروماتي يبقى ماليش سكه غير ان انا احول الاستيلين الى بنزين يعني اخد 3 C 2 H 2 ومررهم في أنابيب من النيكل مسخنة بدرجة 200 درجة مئوية هيتحول إلى بنزين عطري الخطوة الثانية أبدأ أفكر بقى إزاي أجيب من البنزين العطري حمض بنزويك هي على طول زي ما اتفقنا أسأل نفس السؤال هو حمض البنزويك أصلا بيجي منين؟ بيجي من أكسات التلوين في وجود خامس أكسيد فاناديوم عن درجة 400 درجة مئوية آه يبقى إذا أنا عايز أحول البنزين إلى تلوين وبعدين أعمل أكسدة للتلوين عشان أجيب حمض بنزويك يبقى خلاص سكتي سالكة إن شاء الله فباخد البنزين وأعمل له الكلى مع CH3Cl في وجود AL CL3 لا مائي هيتحول إلى تلوين بعد كده اخد التلوين واعمل له اكسده في وجود V2O5 ودرجة 400 درجة مئوية هيتحول إلى حمض بنزويك و H2O يبقى أنا خدت كربيد الكالسيوم هيض- نقطت عليه مية اداني استيلين استيلين بلمرته بلمرة ثلاثية في أنابيب من النيكل المسخنة للاحمرار جبت بنزين عطري بنزين عطري عملت له الكلة بتفاعل فريدل كرافت حصلت منه على التولوين التولوين عملت له أكسدة في وجود خامس أكسيد فاناديوم ودرجة 400 درجة مئوية جبت حمض البنزويك طيب حمض البنزويك أقدر أرجعه إلى بنزين تاني ويعني خلي بالكم يعني آه، آه، آه، بعض ابنائنا يقول لي يقول لي مش عارف آه، عايز اجيب من البنزين بنزين يعني ايه؟ يعني عايز آه، آه، يعني يا اخوانا هي في نقطه مهمه احنا مش بنهرج يعني آه، يعني ايه تجيب من البنزين بنزين؟ احنا الهدف من الكيمياء تحضير مركبات فعليه. اه طيب يعني هو عايز يعني حضرته عايز يقول لك انك عايز تجيب من البنزين حمض بنزويك وبعدين ترجع حمض البنزويك الى بنزين تاني. يبقى السؤال عشان يبقى سؤال علمي يبقى احنا بنتكلم كلام علمي ما اقولش عايز اجيب من البنزين بنزين لان ده اسمه تهريج وتضييع وقت في- فيما لا يفيد يعني اقول عايز اجيب من البنزين حمض بنزويك والعكس العكس يعني عايز ارجع من حمض البنزويك الى بنزين تاني اقوم السؤال تحدد انا عايز اوصل لايه عايز اوصل لحمض البنزويك يبقى دي الخطوه عايز ارجعه بنزين تاني يبقى زي ما عملت في حمض الاسيتيك عملت له تعادل مع ان اي او اتش وتقطير جاف مع بنزوات الصوديوم قدرت احصل منه على البنزين يبقى هنا أنا هاخد الحمض البنزويك مع ان اي او اتش يدينا بنزوات صوديوم تقطير جاف مع الجير الصودي اللي هو مخلوط من الصودا الكاوية والجير الحي أقدر أحول حمض البنزويك إلى بنزين طيب سؤال عايز أرتب مجموعة مجموعة من المركبات حسب درجة غليانة عايز أرتب CH3OH و CH4 و C2H5OH و C2H4 OH 2 اللي هو ايثيلين جلايكول والسي 3 اتش 5 او اتش 3 اللي هو الجليسرول عايز ارتب ميثانول وميثان وايثانول وايثيلين جلايكول وجليسرول حسب درجة غليانة عندي كم مركب ادي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس مركبات عايز اشوف مين اقل واحد في درجة الغليان ومين اعلى واحد في درجة الغليان اولا بمجرد النظر كده هلاقي ان عندي اربع مركبات درجة غليانها مرتفعة تتفاوت طبعا فيما بينها ومركب واحد درجة حرارته منخفضة يبقى انا على طول اخد المركب ده اللي هو الميثان ده درجة حرارته منخفضة يبقى أقل من الأربعة التانيين طب ليه عرفت منين؟ إن الميثان أصلا ما فيهوش مجموعة هيدروكسيل إذا ما فيش بين جزيئاته روابط هيدروجينية علاوة على إن عارف إن الميثان ده غاز أصلا يبقى العملية مفهومة بالنسبة لي يبقى ده أقل واحد في درجة الغليان يبقى لو بدأنا تصاعديا يبقى ده أقل واحد عندنا بعد كده أنا بتكلم عن كحولات طيب ايه العوامل اللي بتتحكم في درجة غليان الكحول بيتحكم في درجة غليان الكحول حاجتين يا شباب الأولى الكتلة الجزيئية الثانية عدد مجموعات OH طيب هاجي لعدد مجموعات OH هلاقي الميثانول والايثانول فيهم OH واحدة طب الايثيلين جلايكول فيه 2 OH الجليسرول فيه 3 OH يبقى الجليسرول اعلى من الايثيلين جلايكول اعلى والاثنين اعلى من الاثنين دول لان ده في واحد OH وده في واحد OH طيب باقي نقطة باقي ازاي اقارن بين الميثانول والايثانول لان الاثنين ده فيه او اتش واحدة وده فيه او اتش واحدة لكن ده فيه 2 OH واضح وده فيه خلاص يبقى انا عرفت ان ده اعلى من ده واعلى من ده بس عايز دول مع بعض مين اعلى طب ما ده فيه واحدة OH وده اذا تساوت الكحولات في عدد مجموعات الهيدروكسيل يبقى بقارن بينها من حيث الكتلة الجزيئية ويبقى كل ما الكتلة الجزيئية قلت كل ما كانت درجة الغليان أقل يبقى أنا عندي الميثانول في ذرة كربون واحدة بينما الإيثانول في 2 كربون يبقى درجة غليان الميثانول تعتبر أقل يبقى ده تاني واحد بعد الميثان والإيثانول يبقى بعديه بعد كده عندي الايثيلين جلايكول في 2 OH هيبقى رقم 4 الجليسرول في 3 OH يبقى رقم 5 يبقى كأن الميثان درجة غليانه أقل من الميثانول والميثانول أقل من الإيثانول والإيثانول أقل من الإيثيلين جلايكول والإيثيلين جلايكول أقل من الجليسرول قال لي طيب اذكر السبب طب أنا هذكر السبب إزاي ببساطة خالص أجي أهو وأقول ده لا يحتوي على روابط هيدروجينية طيب الميثانول به مجموعة قطبية واحدة يبقى ماشي آه يبقى هنا في مجموعة OH يبقى يحتوي على مجموعة OH واحدة يعني يوجد رابطة هيدروجينية واحدة بين كل اتنين جزيء طيب وده نفس الكلام يحتوي على مجموعة OH واحدة يبقى أنا محتاج أقارن دول مع بعض أقول هنا والكتلة الجزيئية للميثانول أقل من الإيثانول لأن أنا عندي الاثنين دول متشابهين في حاجة إن الاثنين فيهم مجموعة OH واحدة يبقى لازم أفرق بينهم من حيث الكتلة الجزيئية أقول الكتلة الجزيئية للإيثانول أكبر من الكتلة الجزيئية للميثانول بعد كده الايثيلين جلايكول فيه 2 OH يعني فيه 2 رابطه هيدروجينيه بين كل 2 جزيء الجليسرول فيه 3 OH يعني فيه 3 رابطه هيدروجينيه بين كل 2 جزيء جزيء يبقى الميثان أقلهم في درجة الغليان لعدم احتوائه على مجموعات قطبية الميثانول والإيثانول في مجموعة قطبية واحدة بس الكتلة الجزيئية الإيثانول أكبر الإيثيلين جلايكول في اثنين مجموعة قطبية اللي هو 2 OH الجليسرول في ثلاث مجموعات قطبية يعني فيه ثلاث مجموعات OH يبقى قدرت أرتب الميثان الميثانول الإيثانول الإيثيلين جلايكول الجليسرول من حيث درجة الغليان أو من حيث قوة الروابط الهيدروجينية في كل منهم طيب أرجو أن السؤال يكون مفهوم وواضح لو أنا عندي الفينول والإيثانول وعايز أقارن بينهم بين الاثنين دول من حيث أولا الحمضية طيب نبص مع بعض كده الفينول والإيثانول احنا دايما نقول الكحولات متعادلة التأثير والفينولات حمضية ضعيفة يبقى خلي بالك معايا الفينول حمض ضعيف والإيثانول متعادل بس الإيثانول ككحول بيسلك مسلك الحمض أحيانا الله يبقى أنا بصدد موضوع عايز تركيز شوية الإيثانول متعادل ولكنه يسلك مسلك الحمض مع الفلزات النشطة الفينول حمض ضعيف يبقى حمضية الفينول أقوى طب فسر اشرح علل أقول له تعالى بس بالراحة كده ون... ون... ونرتب موضوعاتنا سوا الفينول اي ار متصلة ب اتش والإيثانول كحول ار متصلة ب اتش ال Ar مجموعة ذات سالبية كهربية عالية يعني ساحبة للإلكترونات وبالتالي هتسحب الإلكترونات عن ال O فهتكون لي شحنة جزئية موجبة على ال O وهتكون لي على ال H شحنة جزئية سالبة فيبقى في تنافر بين ال O وال H ويسهل فقد H يبقى أقول له كده هقول له إن ال aryl مجموعة ساحبة للإلكترونات تسحب الإلكترونات فتقوم تعمل إيه؟ تسحب ال O فتطول الرابطة بين ال O وال H وبالتالي ال H عندي موجب وال O موجب في تنافر فالرابطة طالت كل ما الرابطة تطول تضعف كل ما الرابطة تطول تضعف وذلك بنقول الرابطة باي أطول من الرابطة سيجما وعشان كده أضعف منها يبقى هنا عندي ال Ar بتسحب الإلكترونات فبت... فال O يبقى عليها شحنة موجبة وال H عليها شحنة موجبة أيضا فيحدث تنافر بين ال O وال H فتزيد طول الرابطه بين ال O وال H فيبقى كسرها سهل وبالتالي يبقى فقد الهيدروجين في الفينول اسهل من هنا تعال هنا مجموعه ال R طارده الالكترونات فتكون لي على ال O شحنه جزئيه سالبه وال H عليها شحنه موجبه فيحدث بين ال O وال H تجاذب ولما يحدث تجاذب يصغر أو تقل طول الرابطة بين ال O وال H في الكحول فلما تقصر الرابطة ويقل طولها يبقى كسرها صعب يبقى الرابطة في الأو بين الأو والإتش في الكحول قوية يصعب كسرها بالتالي يصعب فصل H إلا باستخدام فلزات نشطة زي الصوديوم أو البوتاسيوم أما الرابطة بين ال O وال H في مجموعة الهيدروكسيل في الفينول فهي رابطة طويلة وبالتالي يبقى كسر الرابطة بين ال O وال H في الفينول سهل وفقد الهيدروجين في الفينول سهل مقارنة بما يحدث في الكحول طيب نيجي بعد كده لما أجي مثلا أيضا أقارن بينهم حيث تفاعل مع HCl لو أخدت كحول مع اتش سي ال اللي بيحصل بيتكون RCl ويطلع H2O وبحتاج زد ان سي ال 2 كعامل حفز لمنع التفاعل العكسي طيب لكن لو خدت اي ار او اتش وفعلته مع اتش سي ال اجد لا يتفاعل negative مفيش تفاعل ليه مفيش تفاعل لان هنا حلقه بنزين متصله ب OH الرابطه بين حلقه البنزين و OH رابطه قويه يصعب كسرها وبالتالي لما اجي افاعله مع اتش سي ال لا يستطيع الاتش سي ال كسر الرابطه بين حلقة البنزين ومجموعة الهيدروكسيل يعني لا يمكن كسر الرابطة بين مجموعة الاو اتش أو بين الاو اتش وحلقة البنزين في حالة تفاعل الأرايل او اتش أو الفينول مع اتش سي ال وبالتالي هنا مش هيتفاعل ليه لقوة الرابطة طب يجي سؤال هل الرابطة دي ما عندناش تفاعل خالص لكسرها أقول لك عندنا في تفاعل تحضير البنزين من الفينول لو أخدت الفينول وسخنته مع الخارصين هتتكسر الرابطه ويتحول الى بنزين يبقى خلي بالك ما عندناش في منهجنا معادله استطيع بها انني اشيل مجموعه او اتش الموجوده في الفينول الا بتسخينه مع القرصين وهي معادله الحصول على البنزين وبالتالي هاجي من دي بقى واقول لك عايز اجيب من البنزين جامكسان مره و كلوروبنزين مره اخرى يبقى السؤال بيقول لي من الفينول كيف نحصل على كلوروبنزين والعكس بسم الله عايز اجيب من الفينول كلوروبنزين يعني ايه ادي حلقه البنزين متصله ب OH ده الفينول عايز احوله الى كلوروبنزين يعني هنا يعني اقدر اقول عايز استبدل ال OH بسي ال اقول لك ما ينفعش ما فيش حاجه اسمها استبدال او اتش بسي ال في حاجه اسمها ان انا اشيل الاو اتش وادخل بعد كده السي ال على العكس من الع... من لما اجي عكس الموضوع يعني هنا ده لازم الاول اخد الفينول اسخنه مع الخرسين هيتحول الى بنزين وزد ان او بعد كده اخد البنزين اعمل له هلجنه في غياب الضوء او في الظلام ووجود كلوريد حديد ثلاثة او حديد هيتحول البنزين الى كلوروبنزين يبقى خلي بالك معايا عشان احول الفينول الى كلوروبنزين لازم الاول اول خطوه انزع الاو يعني احوله الى بنزين عطري وبعد كده اخد البنزين العطري احوله الى كلوروبنزين بالهلجنه طب لو عايز العكس لو عايز احول الكلوروبنزين الى فينول هنا باستبدال سي ال باو اتش على طول مع ان اي او اتش مائيه بس هيحتاج الامر مني الى 300 درجه مئويه و300 ضغط جوي عشان اوصل الى كسر الرابطه بين حلقة البنزين والهالوجين فبسخن ل 300 درجة مئوية وبعد كده بحط 300 بعرضه ل 300 ضغط جوي بتسخين الكلوروبنزين مع ال NaOH ل 300 درجة مئوية و300 ضغط جوي أقدر أحصل على الفينول يبقى هنا أقدر خلي بالك معايا من ازاي اشيل ال OH من حلقه البنزين وازاي ارجع ال OH مكان الكلور اشيل ال OH من حلقه البنزين بالتسخين مع الخارصين فالخارصين هينزع ال OH او ال O ويرجعه الى بنزين عطري وبعد كده ادخل ال Cl بالهلجنه في غياب الضوء احول كلوروبنزين الى فينول يبقى بالتفاعل مع ان اي اتش على طول في وجود 300 درجه مئويه و300 ضغط جوي عشان ايه عشان اكسر الرابطه القويه الموجوده بين حلقه البنزين والهالوجين يعني آه، كده تقريبا الحمد لله رب العالمين آه، حاولنا نراجع آه، جزء كبير آه، من المسائل أو الأسئلة آه، باقي عندنا إن شاء الله المسائل اللي هي بحسب عدد آه، بل- جزيئات الماء في المركبات المائية باقي عندنا إزاي أحسب تركيز أيونات الهيدروجين والهيدروكسيل آه، حساب التركيز ال H وتركيز ال OH يعني باقي جزئيتين ثلاثه في ال- في الاتزان الكيميائي اما اسئله العضويه تقريبا خدناها م- اكثر من مره هنحاول ناكد عليها في المرات القادمه ان شاء الله لكن عايز المره الجايه اذا كان في اي اسئله في اي مسائل آه، في اي اقتراحات ليكم آه، قبل ما انهي في كان في آه، زميل لنا طلب آه، سؤال انا هدي سؤالين سؤال في الكهربيه لطلبه الثانويه العامه وسؤال اخر في العضويه لطلبه الثانويه الازهريه عشان طلبه الثانويه الازهريه ما عندهمش كيمياء كهربيه السنه دي اخذوها العام الماضي. السؤال في الك... في الكهربيه للثانويه العامه ونشوف اجابته المره الجايه ان شاء الله. بيقول لي كم فاراداي يلزم للحصول على 2 مول هيدروجين ألف وب 2 مول أكسجين وجيم 1 مول ألمونيوم يعني ازاي ك- كم فاراداي يلزم الحصول على 2 مول من الهيدروجين 2 مول اكسجين 1 مول الومنيوم ده السؤال الاولاني السؤال الثاني في الكيمياء العضويه وده الكل بقى سواء ثانويه ازهريه او ثانويه عامه لو انا عندي ايثيلين جلايكول كيف نحصل على الإيثان من إيثيلين جلايكول كيف نحصل على غاز الإيثان وده إن شاء الله هيكون الإجابة ن- نت- نشوف إجاباتكم أو نحلهم مع بعض بإذن الله المرة القادمة آه، ويعني حتى ألقاكم آه، أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم أن يكون اهتمامنا بديننا لا يقل عن اهتمامنا بأمور الدنيا لأن الإنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ولن ينفعه إلا أن يأتي الله بقلب سليم فحاول ابني حاولي ابنتي أن تسلمي قلبك من الآفات أو يسلم قلبك من الآفات والعلل من الحقد من الحسد من الغل من تمني السوء للناس من تمني الأذى لعباد الله وليكن قلبك دائما بحب المسلمين وحب الصالحين وحب أهل الخير وحب الله ورسوله قبل كل حب وأن يكون قلبك دائما عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب فإذا اطمأنت القلوب سلمت من العلل وسلمت من الآفات وإذا لقيت الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بقلب سليم فلن ينفعك إلا هذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يوفق جميع القائمين على هذه القناة والعاملين فيها إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا جميعا بيده شربة لا نظمأ بعدها أبدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته